وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد أسبوعيا في قلوب من نور ما زال ملف إطلاق البصر مفتوح واحنا كنا اتكلمنا في الحلقة الماضية عن خطورة إطلاق البصر واللي كان متابع معانا ذكرنا 11 نقطة ذكرنا فيها خطورة هذا الأمر وبعد كده ابتدينا خطوات العلاج وذكرنا عشر أشياء ذكرها الإمام ابن القيم في مسألة حراسة الخواطر عايز النهاردة نستكمل خطوات العلاج إزاي أستطيع أن أنا أغض بصري وأحقق هذا المطلب الشرعي بداية أول شيء لازم أستثير في كل واحد هذا المعنى ألا تعلم أن الله يراك ألم يعلم بأن الله يرى هو ربنا يا جماعة بالله عليكم يا كل شاب وشابة يا كل مسلم ومسلمة هو ربنا هان علينا كده فبنبرزه بالمعاصي وشهواتنا بتغلب علينا حتى ولو كنا عارفين ان ده فيها سخطه الا تعلم بان الله يراك الا تعلم بان عينك هذه امانه الم نجعل له عينين مش عارف ان ربنا سبحانه وتعالى ائتمنك على هذه الامانه فإياك أن تكون خوانا أثيما تخون الأمانة ربنا يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال ابن عمر كما عند ابن أبي الدنيا في كتاب الورع قال من تضييع الأمانات النظر في الدور والحجرات اختلاس النظر من تضييع الامانه انت لو عايز تتوب صح مش هينفع تبقى مكمل في طريق اطلاق البصر كتير من الشباب وكتير من الناس يقول المعنى ده يقول انا الحمد لله عرفت طريق ربنا وبطلت كذا وكذا وكذا بس يا شيخ الفتن شديده اعمل ايه فموضوع اطلاق البصر ده بالذات انا مش لاقي له حل وسئل الامام احمد كما في كتاب الورع للامام احمد سئل عن رجل تاب وقال لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصيه والله لو الناس اكرهتني على ان انا اعمل معصيه والله ما اعمل الا انه لا يدع النظر قالوا له بفضل الله ما بقاش عنده مشاكل خالص بس هو موضوع اطلاق البصر ده مش عارف يتوب منه فقال الامام احمد اي توبه هذه توبه ايه اللي مع هذا الذنب العظيم اللي لما قلنا وتحسبونه هينه وهو عند الله عظيم انت شايف انها بصه لكن البصه دي ممكن تبقى بريد الزنا ممكن تبقى كبيره من الكبائر لأن بصة على بصة على بصة وإصرار على الفعل ده تنقلب الصغيرة إلى كبيرة أنا عارف إن الموضوع موضوع فتنة النساء وفتنة الرجال فتنة النساء على الرجال وفتنة الرجال على النساء إنها مسألة غريزية وإنها مسألة مش سهلة وربنا سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك زين للناس حب الشهوات من النساء الشيطان بيزين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وربنا قال وخلق الإنسان ضعيفا طاووس كان يقول كما ذكر هذا الإمام الطبري في تفسيره كان يقول ضعيفا في أمر النساء ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساء أنا عارف إن الموضوع مش سهل ومش بجرة ألم ولا بخطبة ولا بموعظة الموضوع كده خلاص هينتهي وإنها هتبقى بمجرد إن أنا أستفز فيك معاني الإيمان إن أنت تلقائيا هتبطل إطلاق بصر لكن في المقابل عايزك تعرف قد إيه رصيدك هيعلى عند ربنا سبحانه وتعالى وقد إيه غض البصر هيعود عليك بفايدة دنيا وآخرة في الدنيا هتستقر نفسيا شوفوا واحد قاعد قدام موقع سيء أو اللي رايحة واللي جاية ومصاحب كده شهوته خفت ولا كده هو بيولد عنده شهوة أكثر وبعدين مش طايل ما هو ما عندناش حل انا قعدت بصيت والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث العينان تزنيان وزنهما النظر قال ان دي خطوات هتؤدي في النهايه الى والقلب يتمنى وزنا القلب التمني والفرج يصدق ذلك او يكذبه يعني ملهاش حل يا اما هيروح يعمل عاده سيئه يا اما هيروح يزني يا اما هيقع في اشياء لانه الشهوه دلوقتي ملهاش متصرف طب يعني الشهوة كده ما خفتش ولا حاجة يعني لما صاحبت ولما بصيت انت كده اصل بيقولوا ايه ما تسيبوهم يا اخي الناس عندها كبت يا عم هو لاقي هو عارف يتجوز على الاقل يبقى اهو مشى حاله باي حاجة ده كلام انا عارف انه كتير جدا الشيطان بيشبه على الناس وبيلوث عليهم تصوراتهم من خلال الشبهات دي انا عارف ان احنا في زمن اللهم اليك المشتكى عارف قوي وحافظ وما تحسبش ان انا قاعد على كرسي في برج عاجي ومش فاهم انت بيحصل لك ايه ومشاكلك عامله ازاي اصل في كتير قوي من الشباب يبعت يقول اصل المشايخ دول كلهم متجوزين ومش داريين باللي بيحصل لنا او اصل هو ما عش العيشة اللي انا عايشها ولا هو عارف البيئة اللي انا بتحط فيها لا انا عارف وبيوصلني كل المشاكل دي وملم بيها كويس وبقول اللهم اليك المشتكى لكن الزمن ده امتى هنوقف نزيف الدم ده خلاص هنستبيح الحرمات لان ما بقاش في حل في تفسير الشعبي ك في تفسير القرطبي كان الإمام الشعبي يكره أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته أنتم ما بتسمعوش عن زنا المحارم الإمام القرطبي يعلق على كلام على فعل الإمام الشعبي وكلامه ان هو كان يقول لا الراجل ما يقعدش يبص لمر... لامه كتير او اخته كتير او بنته كتير يا شيخ هو هيبص لمحارمه الامام القرطبي علق قال ايه قال وكان زمانه خير من زماننا هذا امال احنا نقول ايه بقى امال احنا نقول ايه على الامور اللي يندى لها الجبين لكن تعالى ناخد الخطوه وتعالى نحل المشكله مش هينفع نسيب نفسينا ليه هذا النزيف من المعاصي غض البصر مطلب شرعي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال إياكم والجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها احنا مش قاعدين بنهزر ولا قاعدين كده قاعدة وخلاص لا بتبقى فيه شيء أو حاجة فبنقعد فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق قال صلى الله عليه وسلم غض البصر وكف الأذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاول حاجه غض البصر مطلب شرعي وعشان تعرف قد ايه الثمره وانا فاكرين معادله التغيير معادله العلاج كانت بتبتدي برغبه فانا عارف ان قلبك مشدود ناحيه المعصيه وانا زي ما قلت مش بجره قلم هقطع الحبال دي لكن انا هعمل لك ايه انا هولد عندك رغبه في الاتجاه الاخر يعني اذا كنت انت شايف ان الواحد لما يبص على عوره من العورات انه كده هيتهنى ويبقى سعيد وي... ويلبي رغباته طب تعالى اقول لك قد ايه انت هتستفيد والله من غض البصر اول حاجه زي ما قلت في الدنيا هتستقر هتتهنى بالمتاع الحلال لما تيجي تتجوز هتعرف والله نتيجه الصبر ده عشان كده دايما الناس الملتزمين سواء من بنات سواء من شباب اللي بي يغض بصره واللي بيحصن نفسه هنا هو اكتر الناس استمتاع بالحلال والله واكتر الناس عذاب اللي كان قاعد بيدي عينيه في كل اتجاه لا بيرضى بمراته ولا هي بترضى بجوزها ولو قعدوا يمثلوا على بعض لكن في الواقع هي شافت غيره كتير وشايفه ان في صفات في غيره احسن وهو كذلك والبيوت بتخرب بسبب الكلام ده وبعد كده تيجي تشتكي لك وتقول لك يا شيخ ماشي جنبي في الشارع وقاعد بيبص على النساء وهو يقول لها هو انت يعني لو كنت مكفياني ما انا كنت اصلا عملت وسويت مش ده اللي بيحصل وللاسف الشديد العكس بيحصل وتجيلك وتبعت لك وتقول لك انا مش عارفه اعمل ايه في نفسي انا بقيت متعلقه بالجار فلان او بكذا ليه من نظر عارفين الراجل اللي طلع يأذن فبصة تنصر طلع يأذن بص لقى عورة لقى امرأة اشتهاها ساب الأذان ونزل يشوف مين دي لقاها نصرانية قالت له عايز تتجوزني ما ينفعش الا انك تتنصر قال لها وماله يتنصر طلع ليله البناء فوق السطح يسوي شويه حاجات وقع لا حصل دنيا ولا اخره المصيبه ارتد بسبب ايه بسبب بصه هي دي خطوره النظر انما اللي بيغض بصره اول ثمره بيستقر الثمره الثانيه يضمن الجنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة غض البصر والله ضمان للجنة إذا حدثتم اصدقوا اصدقوا إذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم ما تمدش ايدك لحرام لو عملت السته ضمان للجنه غض البصر كنز من كنوز الجنه والله اخرج الامام الترمذي وحسنه عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي ان لك كنزا في الجنه فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى فالكنز من كنوز الجنة لمين؟ لمن يغض بصره ثلاثة غض البصر من كبائر الطاعات هو في حاجة اسمها كبائر الطاعات آه ما زي ما الذنوب فيها صغائر وكبائر الطاعات برضو فيها صغير وكبير ما يكونش واحد داعي الى الله عز وجل يقول كلمه من رضوان الله تبلغ الافاق يؤجر على كل واحد سمعها مش هيكون زي واحد مثلا عمل اي سنه من السنن اتعلم سواك ولا قال كلمه طيبه برضه ونصح بيها واحد اكيد المساله في طاعه بتبقى تقيله في الميزان اثقل في الميزان من طاعه اخرى فغض البصر من الطاعات الكبار استفدناها منين من عكس الموضوع لان اطلاق البصر الذنب على الذنب على الذنب بيوصلها الكبيره الامام الغزالي يقول زنا العين من كبائر الصغائر وهو يؤدي الى القرب على الكبيره الفاحشه اي زنا الفرج ومن لم يقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ فرجه فيبقى ال... ال... زي ما قلنا كده اطلاق البصر بيوصل للكبائر غضه بقى يبقى من كبائر الطاعات لانه في مجاهده شديده بالذات في زمن الفتن اللي احنا عايشين فيه ده روى البيهقي في الشعب عن عبيده السلماني قال كل ما عصي الله به فهو كبيره ومن والعكس صحيح لو اطعت الله واستمررت على هذه الطاعه وجاهدت نفسك فيها تصير من كبائر الطاعات أربعة غض البصر سبب لحلاوة الإيمان في قلبك كتير بيشتكي وكتير بتجيلي مكالمات يا شيخ مش لاقي حلاوة الإيمان والله بصلي وبقيم الليل وبصوم نهار وبمسك قر... مصحف وبقرأ وبقول أذكار بس مش حاسس بقالي فترة طويلة مش دايق مش دايق ليه؟ لان ممكن تكون في معصيه حايله بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ممكن تكون مستصغرها وهي دي اللي قطع بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى الحديث رواه الامام احمد في مسنده والطبراني عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ينظر الى محاسن امراه ثم يغض بصره هو ماشي لقى واحده فاستغفر الله عز وجل وغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه الحديث إسناده فيه مقال الإمام ابن كثير علق في تفسيره على هذا الحديث وقال روي هذا الحديث مرفوعا عن ابن عمر وحذيفة وعائشة ولكن في إسنادها ضعف إلا أنها في الترغيب ومثله يتسامح فيه على مذهب من يقول بذلك فلا شك ان غض البصر طاعه من الطاعات الكبار اللي تورث حلاوه الايمان في القلب خمسه غض البصر امان من غوائل الشيطان في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وبالله عليكم اتخيلوا معايا النبي المربي صلى الله عليه وسلم والله اتحرمنا من النبي والله اتحرمنا من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والله أعظم مصيبة هي وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنه ليس بين أظهرنا الآن اتصوروا المشهد ده النبي صلى الله عليه وسلم راكب ومعاه الفضل ابن عباس ابن عمي فكان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكب وراه فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها يا جماعة ده مع النبي آه أصل بشر وأنا بتكلمك كلام واقعي أيوة بشر وبشر يعني أنا مش هقول لك إن أنت هتبقى تقي ولي من أولياء الله الصالحين وإن أنت خلاص طالما سمعت الكلمتين دول هتغض بصرك وانتهينا أيوة بشر وهتبقى الشهوة جواه ده مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يتلفت إلى امرأة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر يدور وشه ما تبصش الناحيه دي وفي لفظ عند الامام احمد وعند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفضل فقال العباس يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك عملت كده ليه فقال رايت شابا وشابه فلم امن الشيطان عليهما الشيطان هيدخل على طول بل انه محاسن النساء في بعض الاثار ان الشيطان بيبقى موجود على محاسن المراه المعروفه يتلبس بها فيزينها وتبقى معاه حلاله والله حلاله احلى منها مليون مره بس الشيطان وزين لهم الشيطان اعمالهم يطلع له ان دي هي وهو لو تزوج المراه اللي قاعد يبص عليها دي يمكن ما تعجبوش ويمكن ما تنفعوش بس الشيطان بيزين فعشان كده غض البصر يأمنك من الشيطان غض البصر رحمة من العقوبة احنا قلنا المرة اللي فاتت ان بعض السلف كما ذك ذكر ذلك عن عمرو ابن مرة والأثر عنه في الحلية قال نظرت إلى امرأة فأعجبتني فكف بصري فأرجو أن يكون ذلك كفارة لو سلبك عينيك تعمل إيه وليه لا يحصل أهو بتشوفوا مشاهد كتير واحد قاعد بيلعب كورة عينيه طارت واحد مش عارف كان ماشي فين وجخل مش عارف ايه في عينيه وراحت واحد ابتلي بمرض زي السكر ولا غيره وبعد كده كف بصره بسببه ليه لا وتبقى عقوبة علشان انت ما عرفتش ان الله هو الذي انعم عليك بهذه النعمة وهو ازداها لك لتصرفها في ما يحب ويرضى فانت شغلتها حيث لا يحب وحيث لا يرضى فغض البصر يأمنك ويبقى رحمة من العقوبة سبعة غض البصر حفظ ووقاية من خطر الشهوة أخرج ابن أبي شيبة عن خالد بن أبي عمران قال لا تطبع بصرك حسن رداء امرأة واحدة ماشية لابسة على الموضة واللي النهاردة مجسمين لعوراتهم نعوذ بالله واللي النهاردة بتزني باللبس اللي هي لابساه لانها بتاخد كل معاصي كل من نظر لها اتصوري انت يا اختي لما تبقى واحدة خارجة لابسة استرتشات وبضيهات و... ومش عارف ايه وايه وايه والحاجات اللي انتوا عارفينها دي انا والله مش عايز اقول الكلام ده على لساني بس اللي اللي بيلبسوه دلوقتي في الشوارع والرجاله كلها قاعده تبص والشباب كلها واقفين صفوف كل واحد بص لها هو خد اسم الزنا دي زنا العين وهي شايله الليله دي كلها يما بقى تبقى تبص تلاقي في رصيد سيئاتها الاف نظروا لها وتلاقي المعصيه بقى هي عملت ذنب واحد تبرج وتضاعف بسبب كل من اتفتن بسببها ما هي كده في بتبقى حسنات جاريه وفي سيئات جاريه والعياذ بالله تعالى فغض البصر حفظ ووقاية من خطر الشهوة لا تتبع بصرك حسن رداء المرأة فإن النظر يجعل الشهوة في القلب ثمانية غض البصر سبب لاستقامة القلب ابن الجوزي بيقول وأكثر فساد القلب من تخليط العين أكثر الذنوب اللي الناس بتقع فيها بسبب إيه؟ بسبب عينيها إنه شاف كذا وشاف كذا اتفتحت عليه دنيا بقاش عارف يسيطر على نفسه فعشان كده وقع في غوائل هذه المعصية الإمام ابن القيم ذكر في كتابين عشان تراجعوا الناس اللي بتحب تكمل على أساس ما تبقاش بس مدة الحلقة بتاعتنا لا يقرأ حوالين الموضوع يرجع لكتاب الجواب الكافي أو كتاب الداء والدواء وكتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين ابن القيم رحمه الله ذكر فيها فوائد غض البصر ذكر أكثر من عشر حاجات احنا ذكرنا كده ثمان حاجات كلام ابن القيم بقى ابن القيم قال وهقولها في نقاط اللي بيغض بصره بيخلص قلبه من الحسرة ايه الحسرة بتعذب نفسك ليه بتعذب نفسك ليه ما هي بصة يا ريت خلصت الموضوع البصة اتخزنت ده انا احد الشباب كنت بحكي له على مدى الاسبوع ده فحكى لي تجربة اتعملت في اوروبا ان هم حطوا اجهزة كده على خلايا المخ وبدأوا يحطوا قدام الواحد صورة لممثلة أمريكية مشهورة لقوا إن في خلية معينة بدأت تظهر نبضات وتظهر ومضات كهربائية زايدة عن الطبيعي يبصوا على الصورة دي جابوا له صورة تانية مش هي جابوا له الصورة هي هي ال ال الخلية اشتغلت تاني عارفين يعني ايه؟ يعني الصورة دي اتخزنت في العقل عشان كده ما هو بتمشي قدامه واحدة ممكن تبقى أعوذ بالله كاسية عارية ودي ما يقول لك لا ما مش معايا وممكن واحدة تانية هو مفتون بدي يشوف دي خلاص يحصل بقى الآفات كلها يعني الصورة بتتخزن في العقل وبتستثير شهوة الواحد واحنا الحلقة الجاية بإذن الله تعالى هنتكلم عن مواقع الإباحية وهيبقى معانا بإذن الله تعالى أحد المختصين هيشرح لنا حاجات مهمة جدا في علاقة العين بالخلايا المقية والتأثيرات وقد إيه الإعجاز في القرآن والسنة في مسألة غض البصر فأول حاجة اللي بيغض بصره بيخلص نفسه من الحسرة والألم اتنين اللي بيغض بصره بيورث قلبه نور وحياته نور طب آية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وردت في سورة إيه صح كده في سورة النور وذكرت قبل أن يقول الله الله نور السماوات والأرض شيخ الإسلام تيمية قال إن دي من الفوائد إن اللي بيغض بصره يورثه ذلك نورا وإشراقا يظهر في عينه وفي وجهه وفي جوارحه ويظهر في حاله ويظهر في بصيرة قلبه حياته تبقى نور مش في الضلمة ليس بخارج منها ثلاثة من كلام ابن القيم قال أنها تورثه الفراسة يعني تلاقيه ده ما يضحكش عليه وتلاقيه بفضل الله كما يقال يرى بنور الله عز وجل فده اللي فعلا ربنا سبحانه وتعالى يجعل في قلبه عين يبصر بها الأمر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه عنده فراسة كان شجاع الكرماني يقول من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وأكل من الحلال لم تخطئه فراسة ربنا يمن عليه بالنور ده في القلب بالبصيرة يعمل ايه أول حاجة يبقى متسنن يبقى شكله شكل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والباطن دايما بيراقب ربنا وخايف لأنه عارف أن ربنا بيراه لأنه يعلم أن الله يراه وبيغض بصره عن المحارم وما يبصش على المحرمات وخمسة ويكف نفسه وأربعة يكف نفسه عن الشهوات وبيلجم نفسه بلجام الخوف والخشية من الله عز وجل فنفسه لا تقع في ذنوب الشهوات وفي نفس الوقت يأكل من الحلال اللي يعمل الخمسة دول لا تخطئه فراسة ابن القيم علق وقال وكان شجاع الرجل اللي قال الكلام ده لا تخطئه فراسة فإن الله يجزي العبد من جنس عمله أربعة اللي بيغض بصره هو ده اللي بيفتح ليه في أبواب العلم هتقول لي يعني وأنا أنا مش عايز يعني يبقى ليا في العلم لا ما هو أصل أنت مش هتعبد ربنا إلا على علم أصل أنت أصلا مش هيتحقق الإيمان في قلبك إلا بعلم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا قالوا الذين أمنوا اللي تعلموا وعملوا الصالحات وعملوا بما علموا وتواصوا بالحق ودعوا إلى الله عز وجل بما علموا وعملوا وتواصوا بالصبر وصبروا في كل ذلك صبر وهو بيتعلم صبر وهو بيعمل صبر وهو بيدعو إلى الله عز وجل فهو ده اللي حياته بتبقى بتبقى كلها لله فاللي هيغض بصره مش حتى في الدنيا يا سيدي هتلاقي اللي قاعد اصلا ماشي مع بناته وبتاع ده أخ... ليله الامتحان اي كلمتين ويخش بقى والنظام التعليمي اللي احنا عارفينه انما ده مش هيعرف يركز طول ما هو قاعد قدام الصفحه دماغه رايحه في شمال وشمين وفلانه شكلها والشهوات دي والمثيرات دي واللي ده هيتعلم ازاي ولا هيبقى رجل الامه ازاي وبعدين يا اخي لغايه امتى يضحك عليك لغايه امتى اعداء الامه دي النهارده بيغتصبوا الاراضي والنهارده المساجد في القدس وفي غزه وفي بلاد المسلمين بتحتل واحنا في غفله واحنا قاعدين مقضينها كليبات واحنا مقضينها امطشه واحنا مقضينها في الحياه وهم يلعبوا بيك بقى عدوك يضربك على ظهرك ويتريق عليك ويشوفك وانت بقيت سامحني انا خايف عليك وانا ما احبش ان مسلم ولا مسلمه اصل انت كريم قوي على ربنا ما احبش ان مسلم ولا مسلمه يبقوا كده فبالله ما تخليش دول يضحكوا عليك فالنهارده ما بقاش في امه الاسلام للاسف الشديد ما بقاش فيهم النخبه المطلوبه ليه لان احنا بقينا عباد شهوات هو ده يفتح له طرق العلم وابوابه غض البصر خمسه يورثه قوه وثبات وشجاعه فيجعل الله له سلطان البصيره مع سلطان الحجه فالذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله يبقى تتعلم المجاهده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سته يعيش السعاده الحقيقيه والسرور الحقيقي يورث القلب سرورا وفرحا اعظم من لذه النظر سبعه يخلصه من اسر الشهوه اصل إيه؟ الشهوه دي ربنا يقول ايه بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته ما بقاش عارف يقول لك مش قادر هضحك عليك مش عارف الذنب كلبش عليا خانقني مش قادر ان انا اتحرك لان الذنب ده بقت خلاص معتاده ومش عارف ان انا اتحرر منه فاللي يغض بصره يحرر نفسه من اسر من اسر الشهوه اللي يغض بصره تمانية يسد عن نفسه ابواب جهنم ابن القيم ذكر هذه الفائده ولها شاهد عند الامام الطبراني في المعجم الكبير من حديث معاوية ابن حيدرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترى أعينهم النار عين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين كفت عن محارم الله العين اللي تكف عن محارم الله عين حرمت على النار دي مش كفايه تسعة اللي يغض بصره يقوى عقله ويزيد رجحان فكره فيبتدي العقل أصل هو العقل هو اللي بيقفل موضوع الشهوة الشهوة الواحد شغال بهواه اللي ضربت في دماغي أعمله أنا دلوقتي خلاص سلطان الشهوة بقى ملكني فما بقتش داري بقيت عامل زي المجنون عارفين الواحد لما بيبقى مدمن مخدرات ولا حاجة اهو ادمان النظر كده وادمان الشهوات بيبقى كده يبقى خلاص لو ما خدش الجرعه بيتجنن ففين عقله مفيش عقل فبالتالي ما يعرفش تلاقيه لما يجي يتجوز يتجوز له اي واحده يا ابني لسه الشباب بيكلموني يقول لي انا مش عارف عقلي كان فين انا امشي اطلع الساحل ومعايا ولابسه من غير هدوم ولا انا في الدماغ خالص انا كل اللي في دماغي ان انا بتمنظر معايا واحدة special case معايا واحدة الشباب كلهم يحسدوني عليها وهي فرحانة برضو بشوية العضلات وإنما ده دياثة ولا في الدماغ إنما الناس كلها بقت مشاع جسمها للناس كله ليه غض بصرك يا أخي بتبص ليه ويعمل بقى فيها راجل ولو بقى واحد واحد بص عليها وهي لابسه من غير هدوم يبقى قصه وازاي ويعمل بقى فيها سبع السباع طب ما هي ماشيه ما كده وانت راضي كده ايه ده اللهم اليك المشتكى فاللي يغض بصره هذا يقوي عقله عشرة ابن القيم قال أن الذي يغض بصره يخلص قلبه من سكرة الشهوة هي بتسكر آه ربنا يقول ايه لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون سكران عشان كده في كتير لما نقعد نكلمهم ونقول لهم يا جماعه غض البصر يا حبيبي انت مش فاهم انت بتعمل ايه في نفسك يا سيدي انت لازم تعرف ان الوضع ده لو استمر لا انت مرتاح في دنيا ولا في اخره هو في حته تانية خالص هو سكران قاعد ايه يا عم الشيخ اللي طلع لنا يقول لنا ما تبصش ما تعملش طب ازاي يعني هي المساله كده هنغمي عينينا يعني هو في حته تانية سكران فاوعى توقع نفسك في المصيبة دي أنا كده ذكرت لك 18 حاجة في غض البصر وفوائده طيب عملي اديني برنامج عملي اعمل ايه علشان اغض بصري اقول لك اول حاجه وانت خارج اول شيء تحصن باذكار التحصينات النبويه دي اذكار الخروج و... وانت تقول اذكار الصباح والمساء وفيها اللهم اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي قولها كتير عشان ربنا يسترك وفي نفس الوقت يحفظك اسال ربنا سبحانه وتعالى بالاذكار الوارده لما وانت خارج من البيت تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له كفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان يبقى أول حاجة تحصن بالأذكار سواء كانت أذكار الخروج سواء كانت أذكار المساء وأوصيك بشكل عام بالذكر لأنه حماية وإحنا قلنا إحنا هنشتغل على قلبك قبل ما نشتغل على عينيك وهقول لك تجربة عملية تعملها النهاردة إيه رأيك عايزك تقعد في أوضة ضلمة اقعد في أوضة ضلمة اقفل النور لمدة ربع ساعة وتصرف كأنك ما عندكش عينين شوف انت هتعيش ازاي هتقعد تخبط ويمكن تتقلب عليك حاجات ويمكن ما تعرفش وساعتها تقول ايه ده احنا فين ايه اللي كان بيقول لنا اطفوا إيه النور ده وايه الكلام ده طب لو طفاها وما بقاش عندك عينين يبقى الحل ايه جرب التجربة العملية دي وقول لنفسك بعض السلف كان بيعمل كده كان يجي على جمرة ولا على صخرة تكون ملهلبة شوية ويحط ايده عليها ويقول لها حس حس النار هتبقى أشد من دي مليون مرة وانت لو اتسلبت عينيك وعشت بلا عين هتبقى مشكلة كبيرة والله عشان كده اعمل التجربة العملية دي تحصن بالذكر واعمل التجربة العملية دي ولما تيجي الفكرة بقى اتكلمنا عن الرغبة الفكرة اعمل ايه ابتدي اشوف هو انا امتى ببص امتى بضعف اه لما بمشي في الحته دي المكان ده مكان موبوء ما ينفعش حط خريطه لليوم بتاعك بحيث ان انت ما تقربش ما تفتنش نفسك انا بقول لو النت هو المصيبه السوداء النت ده لازم ما تشغلوش الا في وسط الناس وتحلف والله ما انا مشغله الا يعني احط اصلا الكمبيوتر في مكان يبقى الناس داخلين خارجين عليا في البيت فيه احلف على نفسي ما انا مشغل نت طالما انا لوحدي طالما هيبوظ عليك حياتك وهيفسد عليك قلبك وهتبقى مصيبه يبقى ارسم المعنى ده بحيث ان انا ابقى فاهم هعمل ايه ايه الامور اللي انا بتوقعني في المشكله دي وابتدي اتباعد عنها في نفس الوقت انت محتاج بديل انك تشغل ذهنك بامور الاخره نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالايه شغلتك بالباطل الفراغ يعني ما هو بيبقى في وقت كده الناس بتقول لك ما مش لاقي حاجه اعملها قعدت كده اتسلى شويه دخلت على اليوتيوب بصيت لقيت اعلان على مش عارف ايه وقعت في المشكله فشيء ورا شيء ورا شيء يوقعك في هذا الامر فنعمل ايه نقفل موضوع الفراغ ده بحاجتين ان انت تشغل نفسك بشيء مفيد والشيء التاني ان انت لازم يبقى ليك رفقة صالحة كده حطينا بدايات العلاج العملي الطرق العملية عايزين نتواصى بس بالكلام ده عشان يعني وقت حلقتنا انت عايزين بالذات موضوع الذكر وموضوع التجربة العملية اللي احنا اتفقنا عليها دي نجربها على مدى الاسبوع ده والحلقة الجاية هنكمل الملف ونتكلم عن موضوع معانا برزنتيشن كده هنعرضه ان شاء الله في الحلقه القادمه عن موضوع المواقع الاباحيه وهنعلق في النهايه عشان نقفل الملف بتاع اطلاق البصر ده هنعلق في النهايه بالوصفه العمليه للخروج من هذا الخطر اطلاق البصر فاسال الله تبارك وتعالى ان يكون ما قلناه وما سمعتموه حجة لنا لا علينا وأن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم